بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ومرحبا مع نقطة أخرى من نقاط الصدام نحدث فيها أستاذنا الأستاذ الدكتور راغب السرجاني أهلا وسهلا ومرحبا أهلا وسهلا.
آه، يمكن في الحلقة اللي فاتت آه، زي ما قلت لحضراتكم يا ريت طبعا هذه السلسلة ال- من حلقات لازم نتابعها حلقة حلقة على أساس نعرف الأمور ماشية إزاي سواء في آه، الدول الإسلامية في شتى بقاع الأرض حوالينا أو بعيد عنا يعني ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ال- المارد الصيني ومحاولة طبعا الاستيلاء على الفكر الإسلامي الحلقة اللي فاتت دكتور نعم.
وغزوهم الفكري والقمع قمع شديد السياسي نعم آه، على الأقليات المسلمة مم.
اللي هم خايفين منها بالفعل في تركستان مم.
آه، قد كده هم خايفين من التوغل الإسلامي سبحان في الله آه، مم.
هذه المنطقة فعلا مش كده ولا إيه؟
مم.
للدرجة دي المسلمين مخوفينهم اه هو بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله هو ال- الصين مع كل الجبروت اللي هي فيه ديت الا ان هي عارفه ان بضاعتها مزجاه مهم.
وان آه، فكرها ضعيف وبينهار وان دخول العالم الاسلامي آه، بفكره الواعي الناضج السليم الواضح ممكن يغير كتير جدا من الايديولوجيات الموجوده في الصين خاصه والاتحاد السوفيتي وقع الاتحاد السوفيتي فكر الشيوعي كمان وقع والشيوعيه وقعت من شرق اوروبا كلها فاصبحت المعقل الوحيد اللي فاضل هي المعقل الصيني وبعض الساتلايتس كده الحاجات الخفيفه الموجوده في العالم الساحة فاضية هنا قدامهم هنا اه مم.
فطبعا دلوقتي ده ده ده عامل لهم نوع من ال- من الهلع آه، من الفكر الاسلامي عشان كده القمع الشديد بهذه الصوره مم.
بيخلي ال- ال- الصين بيدفع هذا الصين الى ان انها تحسب ال ال ال السكان بتوع الصين مش بشكل ديني بشكل عرقي يعني بيقولوا ايه احنا في الصين مش متقسمين لديانات بوذية كونفوشيوسية اسلام نصرانية لا عرقيات ف وبالتالي آه، ففي عرقية الهان مثلا اللي هي الكبرى اكبر عرقية عندهم في عرقية كذا كذا كذا المسلمين اللي في الصين تسع عرقيات مم.
وبالتالي فبيقول انتوا ايها الهوي انتوا عددكم كذا وانتوا ايها الايجور كذا وانتوا ايها المغول كذا وانتوا عرقيات مهم.
وبالتالي ما بيتجمعش ما بيقولش المسلمين 60 مليون لا هو- هم خايفين من ال- من الايه من الاحصائيات اللي ممكن يعني طبعا يبقى لان ليها أنا- راي عام هو لو ظهر قائد يطالب بحقوق المسلمين مش العرقيه المسلمين في الصين ممكن يقلب الدنيا مم.
عشان كده هم اصلا حتى القيادات اللي هي ال- ال- ال- الت- بت- بتظهر بشكل قريب جدا من الاسلاميه مش شرط يكون اسلامي الصرف على طول آه، يطرد هل في قيادات معروفة بالفعل لتركستان في الصين؟
في طبعا قيادات القيادات ديت حاجه من ثلاثه اما في السجن واما قتلت واما نفيت خارج البلاد والقصص في ذلك كثيره جدا ما في قائد يمكن ان يتجمع حوله الناس يبقى في ارض الصين من اشهر ال- الحكايات اللي بتتروى في السنوات الاخيره حكايه ربيعه قادر ربيعه قادر مسلمه تركستانيه كانت متجوزه احد ال- القاده الفكر التركستاني مهم.
واضطهد وحصل له مشاكل ونفوه في امريكا وبدات هي هي كانت مسكينه فقيره وبعدين بدات آه، قائد- تعمل قائدة مسلمة اه هي هي ما كانتش ساعتها قائده هي مم.
ساعتها مرات القائد مهم.
والقائد مشي وهي قعدت لوحدها مع عيالها تمام فبدات تعمل نوع من ال- التجاره الخفيفه الصغيره وبعدين ربنا كرمها وفتح عليها وبدات ليه الاموال تكتر في ايديها تكتر مم.
تكتر تكتر والصين حاولت تلمع صورتها شوف شوف الناس بتف... عشان بس انا برضو المسلمين يفكروا اللي بيحصل في الدنيا دي شكله ايه مم.
بدات قالت الفرصه ربيعه قادر دي مسلمه واحنا دلوقتي في زمن سنه 2000 والعولمه خلينا نلمعها ونقول ادي الصين هي الحريه انتوا عايزين اكتر من كده ايه بالظبط مرأة مسلمة واقتصادية من اقتصادية مصر. بدأت تكبر ربيعة قادر لحد ما بقت أحد كبريات الاقتصاديات في الصين مرأة مسلمة تركستانية ومعها ثروة مم.
ومصانع ومعامل و و و وكبيرة يعني ثروة كبيرة ضخمة وبدأت تمثل المرأة الصينية في بعض المؤتمرات الخاصة بالمرأة وهي مسلمة وهي مسلمة مم.
فالكلام ده طبعا الصين بتحط عليه فوكس وتلمعه وتحط بورة الاهتمام والعالم يتفرج ويصور و- و- وحقوق الإنسان والكلام ده كله مهم.
بعدين آه، بدأت تلمع إسلاميا في تركستان ده مش مقبول بقى هتبقى تلمعي إسلاميا في تركستان على فكرة هي مش محجبة مم.
لكن هي مسلمة فعشان كده لا مش عايزين أي صورة تبقى أنت أه صينية ماشي أما بقى آه، إسلامية تجمع حواليك الناس المسلمين تشغل المسلمين ده تدي اللي مسلمين خط احمر يعني لا خط احمر مم.
احنا عرقيات ما عندناش حاجه اسمها اسلام بعتت بعض الرسائل لجوزها في ال- في في امريكا كان من ضمن هذه الرسائل بعض الجرايد المحليه مم.
الصين حكمتها بتهمه تسريب اخبار داخليه الى دول اجنبيه ده جرايد مش بعت له اخبار ورق مطبوع مش اخبار عسكرية لا مثلا بعت يعني.
الجورنال اللي بيباع في السوق اللي بيباع في الشارع يعني مطروح للناس كلها لكن طبعا القمع الصيني خدها وحبسها خمس سنوات حبسوها خمس سنوات صدروا كل الاموال بتاعتها وبعد خمس سنوات خرجوها على النفي لما حقوق الانسان اتكلمت في العالم وقت ضجه وكلام من ده خرجوها نفوها على امريكا ولما اتنفت على امريكا طبعا جائزه نوبل للسلام اتحركت ورشحوها طبعا مش حبا في المسلمين طعنا في الصين فرصه نتكلم على على الصين مهم.
ورشحوها والصين نددت و الشاهد من كل ده ان اي حد يشتم منه انه ممكن يكون قائد للمسلمين حتى لو كانت ويلتف مرأة حوله اه غير محجبه آه.
و- و- و- وما هياش واخده السمت الاسلام ولا بتتكلم بالقران والسنه ولا كذا كذا كذا ولكنها رمز مسلم ممكن يتجمع حواليه عدد المسلمين لا ممنوع فخرجوها بره البلد وهكذا قيادات الايجور جميعا ما بين السجن والقتل والنفي مم. ما عشان كده بقول لحضرتك هل الأجور يعيشون في آه، تركستان آه، فقط وهل تسمح لهم الصين آه، بذلك؟
هو بص الت- الايجور مفروض موطنهم الاصلي التركستان بس ده خطر على الصين مم.
يعني خطر انهم يفضلوا موجودين في مكان واحد في داخل ال- التركستان متجمعين حوالين بعض فالتركستان الصين بتعمل ايه؟ بتعمل تهجير قسري بالعافيه للناس تاخد مجموعه من الايجور تشغلهم في جنوب شرق الصين مم.
في شمال شرق الصين في حتت بعيده الصين ال- ال- اقليم تركستان غرب الصين شمال الغرب فتاخد مجموعه تشغلهم هنا ومجموعه تشغلهم هنا ومجموعه تشغلهم وهكذا عشان تفتت هذا الكيان المتجمع في نفس الوقت تقلل الكثافة السكانية الإسلامية في إقليم تركستان الشرقية أو سينجيانج الصيني دلوقتي مهم.
على أساس إن مستقبلا ما يبقاش ليه هوية إسلامية ما ده يبقاش ليه هدف طابع الأزمة إسلامي يعني.
آه. أنا هقول لك على خبر مهم.
غريب ذكرته ربيعة قادر و- وتناقلته وكالات الأنباء العالمية و- وخبر مفجع ان الصين في سنة 2007 يعني بتكلم من سنتين مش في التاريخ مش من قرن او اتنين هجرت 100 ألف 100 ألف فتاة مسلمة غير متزوجة سنها من 15 ل 25 سنة من التركستان إلى مناطق مختلفة في الصين بسبب للعمل هنا هنا هنا, هنا.
اه
رغم أنوف أهلهن
يعني قد كده كانت شخصية مؤثرة بالفعل تخيل أنت هجروا هذا العدد الضخم مم.
طردوه في كل مكان يشتغل وهذا العدد طبعا معرض لكل ما يمكن ان تتخيله من جرائم اخلاقيه لان هم بنات صغيرين وعايشين في حاله من الفقر والاضطهاد والانكار من المجتمع ودي بنت عايشه هنا ودي بنت عايشه هنا تخيل انت الوضع ده وهذه نقطة كل أخرى من المسلمات نقاط على فكرة.
الصدام ال- ال- النقاط الأخلاقية يعني صدام أخلاقي صدام اخلاقي بشع انا مم.
عايز انا اقول لاي مشاهد ومشاهده دلوقتي ان تسمع هذا الخبر كيف وقعوا عليك تخيل ان بنتك اتاخدت من بيتك واتبعتت لمدينه بعيده عنك ألف مايل ولا ولا ألفين ولا تعرف هي عايشه ازاي ولا شكلها ايه ومن غصب عنك ووريني هتعمل ايه مم.
هو مش بنت ولا اتنين مئة ألف فتاة مسلمة تركستانية اتهجرت من أرضها ل- لربوع الصين المختلفة أين المسلمون؟ أين نحن أصلا من معرفة هذا الخبر؟
مم.
لم نسمع منه ب- به أصلا يعني احنا سمعنا بيه دلوقتي في الحلقة ولعلنا بعض الناس قرأته في الجورنال وقتها و- وعدى اه انا جايز انا كمشاهد او مشاهد دلوقتي مش في ايديا ان اعمل حاجة والحق مين ولا على الاقل اعرف نهتم بامر المسلمين لعل هذا الاهتمام يفجر مستقبلا وسيله من وسائل التعاطف والتعاون ما والتأييد والنصر لهؤلاء على وده الأقل المطلوب يعني أتكلم وده المطلوب على الأقل أتكلم وأقول يا إخوانا في ظلم بيقع على مسلمين على الأقل أفهم إن الصين عدو للمسلمين مم.
حارب المسلمين دلوقتي ماشي الدولة اللي هرتكن عليها لما تحصل مشكلة
دكتور آه، ده أعتقد بالنسبة للحكومات الصينية ماذا عن الصينيين أنفسهم هل حاولوا يهاجروا إلى تركستان مم.
ولا كان موقفهم سلبي ولا إيه لا انا هقول لك الحكومه الصينيه اللي بتهجر المسلمين من التركستان لبره تركستان هي اللي بتهجر الصينيين من الصين للتركستان طب ليه عشان تقلب ال- التركيبه السكانيه تقلب ديموغرافيه البلد مم.
تخلي النسبه الاعلى للصينيين وبالتالي يفقدوا قصه الحكم الذاتي الوهمي اللي محطوط ده مم.
وتموت القضية كليا اللي بيحصل دلوقتي سنة آه، 42 إحصاء سنة 42 أيام الحكم الجمهوري قبل الشيوعية الإحصائية كانت بتقول إن 90% من سكان تركستان مسلمين 90% 90% و6% هان اللي هي ال- الهان اللي هي العرق الرئيسي للصين تمام و4% عرقيات أخرى ده في 42 سنة 2008 الهان 40% من سكان الصين بدل 6 بقى 40% عشان اللي بيحصل التهجير العكسي مهم.
التركست- التركستانيين يخشوا الصين ويجيبوا صينيين من الهان يحطوهم فين يحطوهم في تركستان النسبة بقى- بدأت تختل بقت 40% والمسلمين بقوا 60% تعال انت بقى بعد 10 سنين لما الصين طبعا ما شاء الله يعني الاعداد زي ما انت عارف هتجر لهم كمان آه، 50 60 مليون الى تركستان خلاص بقت مقاطعة صينية صرفة بالظبط أصبح المسلمون في دولة الصين نفس منهج اليهود في فلسطين أنا ما بتكلمش كلام آه، بعيد عن أرض الواقع يا أخوانا مم.
يعني راجعوا اللي بيحصل في فلسطين تعالوا إلى فلسطين سنة آه، آه، تس- 1900 أيام آه، السلطان عبد الحميد رحمه الله أيوة.
وشوفوا قد إيه عدد اليهود في فلسطين كلها 5000 واحد 5000 بني آدم في كل فلسطين مش في القدس القدس ما فيهاش ولا يهودي واحد ولما وقع السلطان عبد الحميد وقامت الحكومة العلمانية أتاتورك في تركيا وبدأت المسلمين ينهاروا واتقسمت سايكس بيكو والقصص الوهمية دي كلها وصلوا لكام وقعت- دلوقتي شوف دلوقتي اليهود قد إيه اليهود كل ده هجرة من العالم من هنا ومن هنا تعالى وحط اليهود في أرض فلسطين وأصبحوا يغلبون النسبة اليهودية على النسبة الفلسطينية في محاولة لتهويد فلسطين بكاملها أو تهويد القدس أو غير ذلك من المدن نفس اللي حصل في فلسطين ده حصل في تركستان وأنا قلت قبل كده في أحد مقالاتي في موقع قصة الإسلام islamistore.com مم.
ان ما اشبه قصه فلسطين بقصه تركستان ده في من الغريب جدا ان قصه فلسطين مع اليهود بدات سنه 48 وقصه تركستان مع الشيوعيين الصينيين بدات 49 يمكن عشان المسجد الأقصى ليه رمز ك- كرمز يعني للأمة صحيح.
المسلمة ده اللي احنا خلى مهتمين بهذا الموضوع آه.
آه.
آه.
طبعا هي طبعا ارض فلسطين ارض مباركه فيها المسجد الاقصى مصر الرسول عليه السلام قبله المسلمين الاولى كذا كذا كذا هذا لا ننكره لكن يا اخي يا اخي يا استاذ ابراهيم الفقه الاسلامي واضح جدا في هذه القضيه البلد الاسلامي الذي حكم بالاسلام فتره من الزمن اصبح ملكا ووقفا للمسلمين لا يملكه اصلا اهل البلد هذا اسلامي خلاص مهم.
والبلد المسلم الذي يحتل فرض على المسلمين فرض على المسلمين فرض على المسلمين قولها عشرين مرة نعم كالصلاة المفروضة وكالصيام في رمضان أن يحرروا هذا البلد ولو أتى ذلك على كل أموال وأرواح المسلمين قاطبة هذا الكلام حد فاهمه يا ترى هل يا ترى فاهم حد إن أنا إذا كانت فلسطين محتلة فوجب على أهلها أن يحرروها فإن لم يستطع أهلها أن يحرروها فوجب على البلاد المحيطة مصر والأردن وسوريا ولبنان ما قدروش السعودية والعراق وليبيا والسودان ما قدروش كذا كذا كذا وإن أتى ذلك على كل مسلم في الأرض يمكن أنا لا أنسى طبعا المقولة التي قالها صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة آه، والسلام.
بمناسبة الحديث دوت من استطاع أن ينصر أخاه ولم ينصر أدله الله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة نعم فده يمكن يتطلب من كل مسلم بيسمعنا ويتابعنا سواء في مصر أو خارج مصر إن الواجب بتاعه إيه الواجب مش واجب هو إن أنا أخد سلاح وأخد سيف وأروح آه لا ده احنا في حرب فكرية هي أقوى من حرب السيوف مم.
مش كده ولا ايه حرب ايمانيه وحرب فكريه حرب عقائديه حرب علميه مم.
انا لما يكون عندي طالب فاشل في المدرسه ما ده بيأثر سلبا على المسلمين هم.
لما يكون عندي طالب آه، بيطلع بمقبول في الكليه ولا بالعافيه بيجيب جيد ما هو ده مش هيغير من حال المسلمين لما يكون عندي سياسي مش قادر يفهم ابعاد السياسه العالميه صح هيأثر على المسلمين اقتصادي مش عارف يعني لما يكون عندي اقتصادي عنده ثروات كبيره ويروح يعمل بيها الثروات دي مصنع لبان ولا مصنع شيبسي ولا كذا كذا ويسيب المسلمين المحتاجين لاساسيات يستوردوها من الصين يستوردوها من كذا او كذا طب ما انا بضيع ناس يعني انا انا عايز اقول ان مشروع بناء امه ما هواش موكل الى فرد من الافراد او هيئه من الهيئات هذا مشروع يحتاج الى امه بناء امه يحتاج الى امه كل واحد في مكانه صحيح الرجل في مكانه المرأة في مكانها الطفل في مكانه الطفل عليه دور يعمله الطفلة الصغيرة عليها دور تعمله كل واحد في مكانه بيعمل دور العالم المهندس الكيميائي الطبيب الصحفي الإعلامي كل واحد يدور في مكانه المنظومة ديت لو اكتملت هيجي يوم نعرف نحرر تركستان نحرر فلسطين نحرر العراق نحرر أي قطر إسلامي إحنا بس لو عارف كل منا ما له وما عليه ما له اعتقد لحلت كل المشاكل.
مشاكلنا اذا دكتور آه، يعني السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي وامتى تتحل مشاكلنا نجاوب على السؤال ده ولكن بعد الفاصل فاصل قصير اسمح لي آه، مشاهدينا الكرام ونعود اليكم فكونوا معنا طبعا زي ما قلنا قبل الفاصل آه، الموضوع جد خطير زي ما قلت لحضراتكم دكتور راغب السرجاني آه، يمكن الأزمة كبيرة بالفعل ولكن محتاجة مننا وقفة آه، يعني يرى البعض أن النصر على الصين ده يعتبر أمر مستحيل مم.
هل ده فعل؟
هو طبعا انا انا يعني مش عايز اقول لك انا عاذر المشاهد او المشاهده اللي بيقول لك الله يعني تركستان ديت حته قد كده بالنسبه للصين ك- حتى مش من ناحيه المساحه الامكانيات والمسلمين بشكل عام بحاله الضعف اللي احنا شايفينها ديت ازاي ممكن يقفوا قدام الصين انا عايز ارجع مشاهد ومشاهده الى الاصول وما النصر إلا من عند الا من عند الله ان تنصروا الله ينصر ينصركم ويثبت اقدامكم ويمكرون ويمكر الله ويمكر الله انهم يكيدون كيدا وأكيد وأكيد كيدا له سبحانه كله في النهاية من منسوب إلى الله عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن ولكن الله رمى أنت آه مسكت الحجارة ورميتها بس ربنا هو اللي وصلها لمكانها لو أنا فهمت هذا المعنى الدقيق يبقى علينا الأخذ روحي بالأسباب روحي هتتغير خالص بأسباب النصر يعني.
بالظبط هم.
لان انا ساعتها اقول اه هو الصين ديت باي حال من الاحوال اقوى من ربنا مستحيل هذه عقيده مسلم اي مسلم بسيط يقول لك مستحيل يبقى اذا الله عز وجل قادر على اهلاك عدو المسلمين ايا كان هذا العدو باي اسم وراجعوا التاريخ راجعوا انتصار المسلمين على سبيل المثال في حروب الردة على المرتدين راجعوا انتصار المسلمين على المشركين في في معارك- مواقع الرسول صلى الله عليه وسلم راجعوا انتصار المسلمين على الصليبيين جموع اوروبا اللي جت في العالم الاسلامي 200 سنه من احتلال راجعوا انتصار المسلمين في عين جالوت على جحافل التتار الهائله راجعوا انتصار المسلمين في الاندلس ب 12000 على 100000 راجعوا انتصار المسلمين على الفرس على الروم على على على على على ما الذي يجمع كل هذا ده قلب ارسلان رحمه الله وهو تركي من الاتراك السلاجقه انتصر بعشرين ألف مسلم سنة 469 هجرية مش من الصحابة القرن الخامس الهجري على الرومان ب ألف هو 20 ألف وهم 200000 يعني 10 اضعاف واحد لعشرة في القرن الخامس الهجري ازاي يا اخوانا ما يجيش حد بقى يقول لي وده بيزعلني جدا جدا يا دكتور الزمن غير الزمن الحرب دلوقتي زراير دلوقتي صواريخ باليستيه اقمار صناعيه مخابرات عسكريه اموال مش عارف ايه اقول له انت ما فهمتش وما النصر الا من عند الله نعيد تاني من الاول ان الحمد لله من اول الحلقه مش معقول ال... ما الذي حقق النصر لمسيب في هذا الزمن الاول هل حقق النصر الخطه الاستراتيجيه التي وضعت و- هم اخذوا بكل الاسباب لا شك لكن في النهايه الذي نصر هو الله عز وجل وال- المعركة- واليقين المعركة الوحيدة اللي دخلنا فيها بعدد اتغلبنا مم.
اللي هو يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم خلاص آه، يعني فأنا عندي قناعة قوية جدا إن ربنا سبحانه وتعالى قادر على نصرة المسلمين في الوقت الذي يريد وبالطريقة التي يريد لكن المشكلة فين أين المسلمون الذين ينصرون مم.
إذا حققنا هذا الأمر فإن الله عز وجل ينزل النصر بالطريقة التي يريد إذا رأى الله عز وجل فينا صلاحا أخرج منا صلاحا صحيح صلاح الدين أيوب اللي احنا مستنيينه يعني ينزل يحرر فلسطين ويعمل الشغل الكبير ويوحد المسلمين هينزل يشتغل على مين؟ مين جيشه؟ هو صلاح الدين لما دخل حطين دخل بسيفه كده لوحده ولا كان معاه جيش والجيش ده دخل لوحده ولا كان وراه شعب بالظبط والستات اللي هو زوجات الناس دولت و... و... او بناتهم وامهاتهم سابوهم يطلعوا شجعوهم فين دولت ما ده كله هو ده دي منظومه ودي رساله ثانيه اه لكل الامهات لكل يعني الامهات دايما ال- ال- ال- قد يظن البعض ان الاسلام آه، اغفل جانبا كثيرا من جوانب المرأة اه لا طبعا دور في مستحيل.
المجتمع دي رسالة يا دكتور حضرتك يمكن بعرج عليها وألقي الضوء عليها إن قد كده الناس الفاهمة بالفعل عارفة تماما إن في دور قيادي للمرأة وقت الحرب آه مش كده مؤكد ولا إيه؟
والب- ودور استشاري على الأقل يعني بس سيدنا رسول الله صلى الله عليه استشاري وسلم هو- أخذ برأي مين؟
هو مين الطفل اللي بقى شاب ودخل المعركة وقبل أن يعرض حياته للموت عشان يهلك أو يحارب عدو بيحارب الدين مم.
اتربى فين ده مين اللي رباه على هذه المعاني اتربى في البيت مع الأم صحيح اتربى مع الأب اتربى مع كذا لكن الأم جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية لعلها أهم الأجزاء في المنظومة التربوية صحيح ف فزي ما بيقول ال- ال- احمد شوقي الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراقي الشعب ده معد من الام اللي بتربي الطفل او بتربي الطفله على المعاني اللي بنتكلم عليها ديت بالظبط بالظبط اصبح منظومه كامله العالم ليه دور وطالب العلم ليه دور الحاكم ليه دور والمحكوم ليه دور الاقتصادي ليه دور العالم ال- الكيميائي ليه دور المحارب في المعركه ليه دور الاعلامي زي ما قلنا قبل كده ليه دور كل ده مع بعضه مم.
عمل دوله تستاهل النصر حتى لو عددها قليل امكانياتها ضعيفه كذا كذا كذا بس خدت بالاسباب لسنا يا اخي مطالبين باعداد قوه مماثله لقوه الصين وبدليل احنا في ولكن كل حروبنا اللي انتصرنا فيها من آه.
أول بدر لحد أكتوبر 73 كانت المقارنة شديدة بالظبط لكن احنا عشان الق- المشاهد ما يفهمنيش غلط انا بقول لسنا مطالبين باعداد قوه مماثله لقوه الصين ولكننا مطالبون باعداد قوه تبلغ الوسع عندنا يعني لو اليهود عاملين عشر دبابات وانا امكانياتي اعمل ثلاث دبابات اعملهم هتنتصر بيهم لكن ما تبقاش امكانياتك تعمل ثلاث دبابات وتعمل دبابتين هنا مش هتنتصر بس بشرط اه ابذل الوسع بتاعك ونيتك خالصه لله صحيح رايتك مرفوعة لا إله إلا الله ربنا ينزل نصر عليك والله عز وجل لا ينصر المفسدين لا ينصر الضالين لا ينصر البعيدين عن ديني وعن شرعي وعن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام دكتور يمكن قصة الصين مع آه، تركستان آه، على على قدم وساق معاها في التوازي قصة الصين مع تايوان اه ودي متهيألي عاملة تفتح لنا جراح يعني عاملة أزمة تفتح لنا جراح لازم استئصال يعني لان مشكله خطيره جدا مشكله ان انا اشوف هذا الم- الوضع بي- بيهزني نفسيا مم.
تايوان تايوان دوله انا اسميها دوله ميكروسكوبيه واقفه قدام الصين تايوان مساحتها 36 ألف كيلومتر مربع الصين مساحتها 9.5 مليون كيلومتر مربع يعني مساحة تايوان بالنسبة لمساحة الصين محافظة أربعة في الألف مم.
يعني الصين 250 ضعف تايوان في الحجم السكان تايوان 23 مليون الصين مليار و300 مليون يعني الصين 45 ضعف آه، سكان تايوان ومع ذلك من سنة 1911 إلى سنة 2009 ما زالت تايوان تقف قدام الصين الله أكبر إيه ده غريبة تايوان يعني.
دول إيه دول مؤمنين موحدين عقائد بوذيين كلهم بوذيين كلهم بوذيين إزاي واقفين قدام الصين واقفة الجريئة دي كلها الاسلام مش منتشر مش لا منتشر هناك ضعيف بدرجه جدا ضعيف جدا في بدرجة تايوان يعني.
موجود جالية مسلمة هناك مش بس بدرجة ضعيفة كبيرة.
قليلة مم.
لكن ليه الوقفة ال- القوية دي عرفوا يعملوا ترتيبات سياسية ترتيبات علمية ترتيبات ثقافية ترتيبات آه، تنظيمية زراعية زم- ال- هي حتى مش جزيرة ده مجموعة جزر أرخبيل مم.
يعني ظروفهم صعبة حتى الجغرافية بتاعتهم صعبة وقدام الصين على طول لما تبص على الخريطة منظر مضحك ن- نقطة قدام وحش ضخم جدا والنقطة دي واقفة بقالها أكتر من 90 سنة دون يعني سقوط ليه الكلام ده؟ حد يقول لك والله اصل معاها واقف وراها امريكا واقف وراها آه، اليابان واقف وراها مش عارف ايه عملت ترتيبات سياسيه ولا ما عملتش؟ عملت شغل المهم الاخر ايه اللي حصل؟
خدت بالاسباب مم.
وقفت في الاخر قدام طفرة الصين اقتصادية رغما و- عن انف الصين طفره اقتصاديه طفره اقتصاديه على وطفره العالم كله.
علميه مم.
وطفره آه، سياسيه مم.
وعامله تحالفات قويه في العالم وعامله وعامله وعامله اين المسلمون ليه تايوان تعمل ده كله مم.
تايوان زي ما بقول لك أربعة في الألف المسلمين بيشغلوا خمس مساحة المسلمين عدد سكانهم خمس سكان العالم وبيشغلوا ربع مساحة الأرض جميل اسمح لي يا دكتور يمكن بقول طفره اقتصاديه اما اقول طفره اقتصاديه اعني بيها هي قمه الهرم تحتها اكيد في طفره علميه في طفره مؤكد آه، يعني ثقافيه في طفره آه، بنيه في تحتيه طفرة انتماء ايوه ده الناس اكيد دي عندها انتماء هي نتاج كل هذه العوامل للطفره الاقتصاديه بالظبط مش كده ولا يعني ايه؟
هو في انتماء خلاه يحس ان البلد ديت محتاجه جهده يعني لو واحد من اهل تايوان واقف كده في- قدام الوحش الصيني يعمل ايه في, في التخيل وهو راجل عنده علم وعنده كذا يهاجر اوروبا هاجر امريكا انا مالي لما الوجع ده الدماغ مم.
ده لكنه قاعد هنا في هذا المكان صامد عشان يقف قدامه وما عندوش في الاخر نوايا اخرويه طيب.
ده, ده بوذي آه، ايه بقى اللي يجب على الساده المشاهدين عشان مم.
نلخص الموضوع آه، تجاه كل المسلمين في شتى بقاع الارض
خليني اقول لك يعني يا ريت للمسل- المشاهدين فعلا ياخدوا الدور الايجابي انا اتمنى ان كل مشاهد وهو بيشوف الكلام ده كله ان هو يحط قدام عينيه بعض الادوار اللي ممكن يعملها لعل من ابسط الادوار ان انا احصل على المعلومه يعني احنا دلوقتي اتكلمنا على معلومات كتير جدا خاصه بالصين خاصه بتركستان خاصه بالمسلمين اللي بيعانوا هناك خاصه باوزبكستان وكذا كذا كذا طيب الكلام ده كله اين انت منه ايها المشاهد وايتها المشاهده هل سنقف عند هذا الحد انا في هذا البرنامج عرضت قشور من القصه والله ممكن نقعد نتكلم 60 70 حلقه في قضيه تركستان وما نكفيهاش مم.
قشور من القصه فاين ال- ال- الم- المسلم اللي يهتم بهذا الامر ويدور عايزين اولا نشغل انفسنا وخصوصا حالات هذا التعاطف بتبقى البحث.
حالات تعاطف آه، للحظات قليله و- وتزول آه بالظبط فانا عايزين احنا نكمل الم- الطريق اعرف اقرا ادور على اخبار سيبنا بقى من من اللهو وال- وتضييع الوقت خلينا نعيش حياه جديه ندور على اخبار تركستان ندور على اخبار السودان ندور على اخبار المغرب ندور على اخبار فلسطين ندور على اخبار العراق شيشان كشمير عد المشاكل اللي عايشه في العالم الاسلامي ادور على هذه الاخبار كل ما وصلت المعلومه كل ما عندي فرصه اكبر لنصره القضيه اتواصل مع لجان الاغاثه في العالم حد هيقول لك برضه ما احنا عندنا هموم دكتور عندنا هموم كتير همومنا ودي احد كفيانا يعني.
دي احد اكبر همومنا لو همومنا اكل وشرب بس يا للخساره صحيح همومنا لازم تبقى عقيده لازم تبقى دين لازم تبقى امور علويه امور ساميه امور سماويه مش مجرد عايشين يعني في حياتنا الارضيه فقط يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم الى الارض نعم أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل لازم المسلمين ياخدوا الفعل ده لازم لجان الإغاثة موجودة في العالم ليه ما بتتحركش تروح الصين اه في تضييق من الصين بس لو فكرت لجنة إغاثة تروح ممكن تعمل شيء شيء لل- للفقراء المساكين اللي موجودين هناك في أرض تركستان اكيد انا كمسلم مشاهد ومشاهد اراسل هذه اللجان الاغاثه اراسل لجان حقوق الانسان اتواصل مع اهل تركستان والنت النهارده ما خلاش حاجه بالظبط انا مم.
عندي منتديات لاهل تركستان ايوه خشوا على موقع قصه الاسلام islamstory.com اعرفوا بعض المنتديات اللي بتاعت اهل تركستان بنحطها عشان نسهل على الجمهور ان يتواصل مع اهلنا في جميل.
تركستان تواصل مع الجاليات المسلمه الموجوده التركستانيه مهم.
اهلنا في فرنسا وفي انجلترا وفي المانيا وفي امريكا يتعرفوا على التركستانيين وتعملوا معاهم علاقات وهو ده المطلوب بالفعل ويمكن مشاهدينا الكرام طبعا عشان برضو نقبل ال- الكلام اللي بدأناه من حلقات بقول يا جماعة من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم وكما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر لا نريد هذا يكون كلاما ولابد أن يتبلور إلى أفعال أشكرك دكتور نورتنا في هذه الحلقة ولا يسعني إلى أن أتقدم أيضا باسمكم إلى الأستاذ دكتور راغب السرجاني على هذه المعلومات القيمة التي استفدت منها شخصيا وأشكركم مشاهدينا الكرام وغدا نلتقي مع نقطة أخرى من نقاط الصدام شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته Allah